الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أعن عدم إيماني هتلاقوها في مرقس تسعة حكاية مشهورة أنتوا عارفينها إنما نحتاج نراجعها كلنا لأنها مدرسة في الإيمان مرقس تسعة عدد 14 ولما جاء إلى التلاميذ رأى جمعا كثيرا حولهم وكتب يحاورونهم وللوقت كل الجمع لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه وقبلها كان ربنا يسوع نازل من التجلي على طول فسأل الكتبة بماذا تحاورونهم فأجاب واحد من الجمع وقال يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر يصر بأسنانه وييبس تخشب يعني فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا فأجاب وقال لهم أيها الجيل غير المؤمن يبقى أول كلمة هو أيها الجيل غير المؤمن إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم قدموه إلي فقدموه إليه فلما رآه للوقت صرعه الروح روح النجس فوقع على الأرض يتمرغ ويثبت فسأل أباه كم من الزمان منذ أصابه هذا فقال منذ صباه وكثيرا ما ألقاه في النور وفي الماء في النار وفي الماء ليهلكه لكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا فقال له يسوع إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني فلما رأى يسوع أن الجمع يتراكدون انتهر الروح الأخ... النجس قائلا له أيها الروح الأخرس الأصم أنا آمرك اخرج منه ولا تدخله أيضا فصرخ وصرعه شديدا وخرج فصار كميت حتى قال كثيرون أنه مات فأمسكوا يسوع بيده وأقامه فقام ولما دخل بيتا سأله تلاميذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه قال لهم هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم القصة مشهورة بس جت فيها كلمة إيمان كذا مرة أول كلمة جت أيها الجيل غير المؤمن لمجرد إن هم واقفين عاجزين أمام مرض ومحتارين اعتبر دي علامة عدم إيمان طب رب هيعملوا إيه؟ إيه المشكلة إن هم يجيبوا الولد ويقدموه لكن خلي بالكم هو كلام الراجل أبو الولد هو اللي خلى ربنا يسوع يقول له أيها الجيل غير المؤمن قال أنا جبت لك الولد جبته لك على اعتبار جابه للتلاميذ هو كان هو في التجلي ربنا يسوع جبت لكم الولد عشان يخف إنما ما قدروش تلاميذك يخرجوه معنى كده انه كان عنده شوية ايمان ولما جابوا للتلاميذ راح الايمان لان التلاميذ وقفوا عاجزين فكأنه بيقول له يعني بس سامعين انك بتعمل معجزات وتلاميذك بيخرجوا شياطين ادي الحكاية مش ماشية اهي فقال ايها الجيل غير المؤمن الى متى اكون معكم الى متى احتملكم كأن عدم الإيمان تقيل على ربنا شوفوا كلمة إلى متى أحتملكم لما تيجي ربنا بشك أنت حمل على ربنا لما تيجي بإيمان أنت مريح لربنا بدون إيمان لا يمكن إرضائه لما يكون عندك إيمان أنت بتفرح ربنا لما بتيجي بالشك والتهكم وال... وال... وإنك تقول له يا رب ديني عملت اللي أنت قلته وما حصلش حاجة النغمة دي تقيل على ربنا إلى متى أحتملكم قدموه قدموه إلي جابوا الولد حصل له الأتاك ساعتها الروح الشرير ربنا يسوع باتضاعه ومحبته سأل أبوه بقاله كتير قال له بقاله كتير قوي فظهر الأب لقى أن ربنا يسوع طيب وحن على الولد فحب يستعطفه قال له على فكرة ده مرة رماه في المية كان هيغرق ومرة رماه في النار كان هيتحرق فعمال يقول له إيه يعني الموضوع صعب قوي فإن كنت شوفوا الكلمة بقى إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعدنا إن كنت دي معناها إيه برضه لا لا مش إيمان قوي لو في إيدك حل اعمله إنما يعني باين عليك زي تلاميذك الحكاية خسران أم ربنا يسوع قال له بقى أصعب سؤال قال له إيه قال له أنت بتقول لي إن كنت تستطيع طب أنا هردها لك إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن أنت المسؤول عن شفاء ابنك مش أنا كان عليا أنا سهل قوي شوف أنت بقى تقدر تيجي بإيمان ولا لا لو وصلت الإيمان كل شيء مستطاع للمؤمن دي قاعدة تاني أي واحد عنده إيمان قوي بربنا ما فيش حاجة تقف في سكته أبدا لا مشكلة ولا مرض ولا أزمة ولا موت كل شيء مستطاع للمؤمن بس الكرة في ملعبك بقى مش عندي أنا انت بتقول لي ان كنت تستطيع لا انا بقول لك انت بقى ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن الراجل وقف في موقف محرج جدا لانه اصبح في تحدي هو المسؤول عن شفاء ابنه دلوقتي لازم يقول اؤمن عشان الولد يخف واكيد دخل جواه صراع اقول ولا ما اقولش اقولها ولا مش قدها اقولها ولا هيقفشني ويقول لي اطلع من دول ده برضه إيمان وأنت جاي تقول لي إن كنت إنما من حرقته على ابنه قال له أؤمن بدل أنت عاوز الكلمة دي أهي أؤمن وبعدين خاف بقى يقول له لا أنت بتكذب قال له أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني أغلبكم حافظينها أعن ضعف إيماني لا قال له عدم إيماني الراجل كان صريح وقال له أنا أنا عديم الإيمان أنا شكيت أنا مش مقتنع إنما ما فيش غيرك بيقولوا يمكن تقدر يمكن هنا تحس بقى واحد مش عارف يؤمن بيحاول بس مش قادر عاوز يلغي المنطق والعقل مش عارف العقل بيقول ما ينفعش والتلاميذ ما قدروش و... والحالة مستعصية في ايه في ايده زيادة يعني هيعمله عقله تعبه وذاته تعبان لكن ابنه كمان تعبه اكتر مشكلته اكبر حتى من ذاته وحتى من عقله ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني ربنا يسوع له المجد عنده اختيارين ياخد على كلمة اؤمن ياخد على كلمة عدم إيماني لأنه هو يا مؤمن يا مش مؤمن أما ربنا دايما في صفنا على فكرة ربنا حنين قال أنا هاخد أؤمن كأني ما سمعتش عدم إيماني دي ما أصل لو عدم إيماني يبقى ما هتمشي فاضي عدم إيماني مش هتاخد حاجة إنما بما إنك غلبان كده أنا هاخد على أؤمن دي وأنا اللي هثبت لك الإيمان أنا اللي هقوي إيمانك هفرجك أم حصل إيه لما رأى يسوع الجميع الجامعة تركضون طبعا الحكاية لمت بقى الدنيا كلها اتلمت لأنه التلاميذ ما عرفوش فبقت مشكلة وأزمة انتهى الروح النجس أيها الروح الأخرس أنا آمرك أخرج منه ولا تدخلوا أيضا خلي بالكم دي معناها الروح ممكن يطلع ويدخل عشان دي برضه ليها شغلانة تاني فصرخ وصرعه شديدا صرعه يعني جاله الصرع شديد قوي وخرج إنما الولد بقى زي الميت دلوقتي الولد مات قدام عينيهم كده فتلاقي الغالبية قالت ايه ده مات ده جه يعني جه يصلح الحكاية باظت عدم إيمان خلي بالكم أيها الجيل غير المؤمن والملتوي إلى متى أحتملكم فهم لأن الشك غالبهم بدل ما يصدقوا إنه خرج هو ربنا سمح إن الولد يغمى عليه كده عشان يشوف رد الفعل مصدقين ان انا هقدر اطلعه ولا لا انما قالوا لا ده باين عليه مات اما ايده بقى قال له حتى لو مات هات ايدك يا ابني احنا بتوع القيامه فاقامه ها حتى لو مات يعني فاقامه و... وراحت الناس لحالها انما فضل الدرس لينا كلنا لا شك ان احنا الراجل ده اقرب شخص لينا لما تدرسوا شخصيات الإيمان كلنا نحس إن إحنا صغيرين الإيمان اللي ربنا عاوزه محدش فينا جايبه الإيمان بتاع حبة الخردل ده محدش فينا وصل له وإلا كنا نقلنا جبال وعندنا من الجبال حاجات كتير عاوزة تتنقل إنما محدش عارف يحرك ترابيزة لأن محدش جاب حبة خردل فلسان حالنا هو أقرب شخص ده من شدة الاحتياج بنطلب الإيمان لكن في الحقيقة احنا في رتبة عدم المؤمنين أو في درجة قليل الإيمان عديم الإيمان حاجة كده يعني قليلة أوي لأن ما نقدرش نقول الراجل ده ما عندوش ذرة إيمان وإلا ما كانش جاب الولد للمسيح أساسا هو سمع عن المسيح سمع صدق شوية وتشك كتير ومع كده ربنا طول باله وهوده وقبل صلاته أعن عدم إيماني إصابة لازم أصليها كتير يا رب أنا إيماني ضعيف ساعدني نفسي أثق فيك مش عارف نفسي ألغي عقلي مش عارف نفسي ألغي ذاتي وخطتي وطموحاتي مش عارف انت صغير في حياتي نفسي تكبر مش عارف اعن عدم ايماني بعدها باصحاح نشوف بقى مثل يفرح بقى اصحاح عشرة على طول في اخره واحد محدش يتوقعه خالص مش تلميذ ولا نبي ولا واحد يعني حتى محترم ده واحد شحات هيضرب رقم قياسي في عدد 46 جاءوا إلى أريحة وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس الظهر أعمى مشهور شحات مشهور فمعروف أبا عن جد جالسا على الطريق يستعطي ده واحد شحات فلما سمع أنه يسوع الناصري طبعا ما شافوش هو سمع الاسم قبل كده وبيقولوا ده بيشفي كان ممكن قوي يبقى حاله زي حال الاخ اللي فات ده انه يشفي لا ده كلام لا مش لازم يكون بيشفي لان في حتت ما كانش يعمل فيها المسيح معجزات بسبب عدم ايمانهم على فكره لما سمع انه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ده بقى مش بيقول له اؤمن واعن عدم لا ابتدى يصرخ مش هتضيع الفرصه ابدا ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني فده يصرخ فانتهره كثيرون ليسكت فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني يعني الناس تقول له اسكت هو يصرخ أكثر الناس تقول له جدع استنى خلي الراجل خلينا نسمع بيقول ايه المسيح غالبا هو في السكة بيوعظ الناس عاوزة تسمع مش مهم تسمعه أنا لازم هو اللي يسمعني صرخ أكثر كثيرا كان ممكن أوي لو واحد مكانه يخضع خلي بالكوا ده شحات يعني أي واحد هيهينه اسكت هي كبس ويسكت هو مرضاش يسكت وبعدين ربنا يسوع سايبه يصرخ ما هو كان ممكن يجي في باله يقول ايه ده هو ده لو بيشفي طب اقل حاجه يسمع من بعيد انما هقعد اصرخ كده والناس تضحك عليا هو لا وقفوا في قدامه ناس ولا حد يقول له اسكت هو خلاص دخلت في دماغه مسيح قريب لازم يشفي لازم لا تحتمل حاجة تاني فصرخ أكثر كثيرا ربنا يسوع ساعات يسيبنا كده نصرخ وبعدين يقول لا مش كفاية زودوا العيار شوية طب يا رب بقالنا سنتين مش كفاية هي جت في خمس دقايق معاه لأنه إيه صراخ شديد يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وأمر أن ينادى فنادوا الأعمى قائلين له ثق يا سلام أخيرا قلت ثق ما أنت كنت بتقول له اسكت إنما الناس بقى إيه على كل لون كده قم هو زي يناديك طمن يا عم سمعك هما مش بيقولوا له هتخف لأن ما حدش فيهم عنده إيمان الراجل ده إنما قالوا له خلاص سمعك سمعك اسكت تعال عاوزك فطرح رداءه هو هو ما حلتوش غير الرداء خلي بالكوا ده شحات إنما مش وقته مش وقته ومش هنحتاج رداء هنفتح خلي بالكوا المعنى طرح رداءه يعني هو واثق خلاص إنه هيخف مش وقته وقام وجاء إلى يسوع فأجاب يسوع وقال له شوفوا السؤال بقى اللي يأكد اللي قاله المسيح الإصحاح اللي فات كل شيء مستطاع للمؤمن قال له ماذا تريد أن أفعل شبيك لبيك عاوز إيه مش أنت عندك إيمان كل شيء مستطاع للمؤمن عاوز إيه قال له يا سيدي أن أبصر ما بيكترش في الكلام هي كلمة أفتح فقال له يسوع اذهب إيمانك شفاك عشان الناس تفهم مش أنا اللي شفيتك لأن في كتير مش هيخافوا بس أنت اللي بتشفي نفسك لأنه هو ده اللي قاله للراجل المرة اللي فاتت قال له أتستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن أنت اللي هتشفي ابنك بس وريني إيمانك وأنت يا بارتيماوس اللي هتفتح عينيك بس وريني إيمانك كل شيء مستطاع للمؤمن إيمانك شفاك فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق راجل بيصرخ يقول أعن عدم إيماني اللي بعده بيصرخ وبيقول يا ابن داود ارحمني ومش هسيبك لازم أبصر قال له أبصر فتح بدل أنت متعلق كده التأخير في الاستجابة يكشف الإيمان بمعنى إيه ربنا ساعات اتأخر ومع التأخير يبان انت ايمانك اتهز ولا ما اتهز بانت قوي في قصة التلاميذ لما كانوا في المركب عدى هزيع اول كان لسه معاهم على الجبل وخمس خبزات ويوم جميل وبعدين قال لهم ألزمهم يسبقوه في المركب مركب بتغرق يصرخوا محدش بيرد هزيع تاني يصرخوا يصلوا مفيش حد بيرد البحر بيزيد ما بيقلش والهوا شديد والدنيا ضلمه وهو مش موجود هذيع ثالث جعل هذيع الرابع فصرخ لما شافوه لكن ظنوه خيالا ليه الإيمان مش واصل مش واصل مش جايب المستوى المطلوب انت اتأخرت يا رب فاحنا فقدنا الثقة فيك اتأخرت اتأخرت ليه انت مش قدك يعني طلب ظنوه خيالا فقال لهم ما تخافوش انا انا هو اللي انتوا بتصرخوا بقالكوا ساعات ما عجبهمش الكلام لما بطرس بحماس قال له طب لو انت هو انا جي انا قال له تعالى وبطرس اتمشى على البحر ولما اكتشف اللي بيعمله ابتدى يغرق لان هو مش قد الايمان ده انما الغريب ان ربنا يسوع يقول لهم مش شاطرين استحملتوا خمس ساعات قال لهم يا قليل الإيمان قليل الإيمان أنت مستني إيه يا رب بيغرقوا بقالهم خمس ست ساعات قال ما كانش المفروض يشكوا وما كانش المفروض بطرس يبص للبحر كان لازم يكمل التمشية أنا بقول له تعالى اتمشى معايا على البحر إيه المشكلة مش أنا اللي بقول له لماذا شككت وفي الرواية الأخرى في الإنجيل الثاني قال لهم كلهم لماذا شككتم انتوا ليه بتشكوا يا رب ما انت اتأخرت قالوا يعني انا عارف هاجي امتى في قصة مريم ومرثا والعازر جه المسيح ده بيت يعني ربنا يسوع بيزوره كتير بيت ناس عندها ايمان حلو انما لعازر يقول وصل الخبر لربنا يسوع ان لعازر حبيبك تعبان جدا لعازر بيموت يقول مكث يسوع في هذا المكان يومين ما اتحركش طب ده بيموت وبعدين عقبال ما وصل كان فات أربع أيام عليه في القبر الاتنين كل على حدة مريم ومرسى استقبلته بكلمة إيه زعلانة منك اتأخرت لو كنت ها هنا لم يمت أخي اتأخرت اتأخرت فإيماننا خاب خلاص اتأخرت فطلعت انت غلطان كده لأنك كان المفروض تيجي بدري عن كده على اعتبار لو جيت بدري عن كده كان هيعيش قال لها أنا هو القيامة أنا هو الحياة ما حصلش حاجة قالت له لا حصل مات يا ستي أنا القيامة لا قال لها تؤمنين قالت له بص أنا آمنت إنك المسيح اللي جاي من العالم بس مش قادرة أوصل للإيمان اللي أنت بتقوله أنت القيامة أنت الحياة لسه مش جاي ده بدليل لما خدهم بقى عند القبر قالوا له ما ينفعش قد أنتن ها؟ بان إن الإيمان برضه عاجز نقائص الإيمان أكمل نقائص إيمانكم لسه مش جاي بالدرجة اللي المسيح عاوزها عن عدم إيماني قال لها أنا قلت لك إيه إن آمنتي ترين مجد الله اسكتي اسكتي اتفرجي بس خلي عندك إيمان سدي شوية بقى ما هو دول ناس مؤمنين أيوة بس مش ده المطلوب مطلوب أكتر هما مؤمنين إن ربنا يسوع بس لكن يقوم دي, دي أصعب منهم دي أعلى من إيمانهم لسه واحد بقى يورينا بقى التأخير بس ينجح في امتحان التأخير إيليا اللي شهد له في رسالة يعقوب كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا بني آدم عادي لكن لا إيمانه مش عادي إيمانه مش عادي يصلي صلاة السما تقفل لما جه يفتح السما بعد ثلاث سنين ونص قال لأخاب ادى أخاب كلمة روح يا أخاب المطر هينزل النهاردة خلاص بقى لأن هو لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة مني قال لأخاب روح المطر نازل يا رب نزل المطر مفيش مطر يا ولد روح شوف في سحاب ولا لا قال له مفيش سحاب ايه ده الحكاية عصلكت عصلكت سجد تاني وصلى تاني يا رب نزل مطر من فضلك انا اللي قفلت قبل كده افتح حصلش حاجة مفيش مطر يا ولد في سحاب مفيش سحاب السما صافية فل الدنيا حر مفيش مطر يا رب نزل مطر خلي بالكم ما تهزش إيليا ما تهزش رابع مرة خامس مرة سادس مرة سابع مرة ما تهزش إيمان ولا هزة ما قالوش إيه الحكاية ما تخانقش مع ربنا ما قالوش بتعمل كده ليه أبدا هو نفس الموقف نزل مطر يا رب يا ولد شوف السحاب في الآخر قال له في سحابة قد الكف قال له اجري قول لأخاب يلحق يروح لحسن الدنيا هتغرق بقول لك سحابة كف يعني ما تملاش طبق يغرق قال له قول له بس كده هو قال الكلمة دي يقول لك السحاب في دقايق ابتدى يملى السماء كلها نزل مطر سيل ليه؟ حتى لو تأخر إيمانه ما تهزش يستجيب منين ما يحب إنما على رأي مرة واحد كان بيقول لواحد مريض بيصلي عشان مرض صعب قال له تفتكر لو كان ربنا ما استجابش السابع مرة كان هيحصل إيه؟ فالمريض ضحك وقال له كان هيصلي تاني مرة قال له ديك فهمت وتاسع وعاشر خلاص هو ده المطلوب إنما ما يتهزش ده اللي قال يعقوب فليصلي فليطلب بإيمان لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تدفعه الريح وتخبطه لا يظن ذلك المرتاب أنه ينال شيئا من قبل الرب رجل متقلقل في جميع طرقه في إيمان يعجب ربنا إيمان يشهد له ربنا يسوع له المجد أول مثل جميل بقى الحتة دي متى 8 قصة مشهورة إنما تستاهل الواحد يفكر فيها كتير لأن دينا شفنا تلاميذ اتقال لهم قليل الإيمان والراجل أبو الولد قال عديم الإيمان وبارتيماوس قال له إيمانك شفاك لا ده في واحد هيقول له عشرة على عشرة كسبت كل اللي قبلك واللي بعدك انت ايمانك اكتر من الكل ده مين ده بقى اللي عجب المسيح ده كله متى 8 عدد خمسة لما دخل يسوع كفر نحوم جاء إليه قائد مئة يطلب إليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوج متعذب جدا قال له يسوع أنا آتي وأشفيه فأجاب قائد المئة وقال يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي لكن قل كلمة فيبرأ غلامي ولأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان لي جند تحت يدي أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر ائتي فيأتي ولعبدي افعل هذا فيفعل لما سمع يسوع تعجب يعني تعجب هنا بمعنى عجبه يعني انبسط جدا وقال الذين يتبعون الحق أقول لكم ربنا فحص القلوب عارف يقيس الإيمان صح الوحيد اللي يقدر يقيس الإيمان صح عارف كل واحد من جوه حق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا الراجل ده أممي ولا عند اليهود اللي يعرفوا ربنا وعندهم الشريعة وعندهم أباء الإيمان كلهم إبراهيم وموسى وداود ما لقيتش حاجة زي كده ولا في إسرائيل إيمان بمقدار هذا أقول لكم كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ناس هتيجي من آخر الدنيا وتقعد جنب أبونا إبراهيم أبو الإيمان أما بنو الملكوت مقصود اليهود يعني فيطرحون للظلمة الخارجية هناك يكون البكاء صليسا ثم قال يسوع لقائد المئة اذهب كما أمنت يكون لك كل شيء مستطاع للمؤمن أنت عاوز إيه؟ اللي عاوزه تخاف خلاص اللي أنت عاوزه بدل في إيمان اللي أنت عاوزه تاخده فبرأ الغلام في تلك الساعة إيه اللي عجب ربنا هنا ما هو واحد بيطلب شفاء لا ربنا يسوع له المجد من اتضاعه قرر يروح بيته مع ان ده هيلخبط الدنيا لان لو المسيح دخل بيت قائد المئة بقت خطية عليه في عرف اليهود وهيخسر شعبيته وسط اليهود لانه دخل عند عند راجل وثني دي مشكلة كبيرة جدا لو عملها ربنا يسوع كانت هتبقى قائد المئة عنده ثقة غريبة في ربنا يسوع قال له لا ما تجيش ما تجيش أنا ما استاهلش ما استاهلش تبهدل نفسك عشاني ما استاهلش تخسر سمعتك عشاني أنا عارف اليهود بيفكروا إزاي أنا ما استاهلش تدخل بيتي أنت أعظم جدا مني قائد المئة واحد تاني كان يعتبر المسيح عبد عبراني في الزمن ده اليهود عبيد وقادة قادة الماء دول رومان بهوات واخدين بالكم انما ده قال له انا ما استاهلش تدخل بيتي انا فين وانت فين يعني جبتها منين دي ده لسه اليهود ما عرفوهاش وبعدين قال له بقى الطلب العجيب الغريب اللي عجب ربنا قال له ما تجيش قول من عندك اصل انا شوفوا بقى بساطة الايمان وعمقه قال له انا راجل عسكري لما اقول للجندي من دول يمين يبقى يمين شمال يبقى شمال انا اعرف يعني ايه السلطان انا فاهم كويس يعني ايه واحد عنده سلطان فانا متاكد انك عندك سلطان ايه اللي يكلفك المشوار اسخط في المرض من عندك فقال انا ما لقيتش كده ما حصلتش قبل المرة دي انه حصل شفاء من على بعد ما حصلتش اما ربنا يسوع له المجد اعجب بالراجل ده لأنه مع بساطة إيمانه تخيلها بالشكل العادي حكاية السلطان قال أنا كمان لما بقول لواحد لازم ينفس وأنا حتة إنسان قائد بقى شوف أنت بقى لما تؤمر لازم الدنيا كلها تقول حاضر فقال له خلاص لازم نقول من عندي بدل اللي أنت عاوزه لم أرى في إسرائيل كلها إيمانا مثل هذا الرجل إيه الإيمان الحلو ده إيمان فوق الحدود فوق المتعارف حاجة محدش عملها قبل كده محدش طلبها قبل كده فوق كل الحدود واحدة تاني عجبت ربنا يسوع بعدها بإصحاح واللي بيعجبه ربنا في الإيمان لا رسل ولا قديسين مشهورين عينات الواحد يقابلها في الشارع عشان تفتكروا الحتة دي الإيمان مش بتاع المكرسين اللي زينا لا مش شرط خالص دايما افتكر معجزة نقل الجبل العبرة جت للأنبا براب قالت له بس معلش يعني انت بطرك صحيح بس احنا عاوزين واحد خراز يقف جنبك جزماتي اصل ايمانه مهم في المأمورية دي هو ده اللي وصل لحبة الخردل في مصر كلها ده اللي جاب المقاس ده فلازم يكون موجود في المأمورية دي هات لنا سمعان الخراز يقف جنبك عشان الجبل يتحرك لأن هو وصل للمطلوب وراجل ما كانش حد يضربيه لكن كان إيمانه جبار فصح تسعة يحصل إيه لما كان رايح لييروس الرئيس اللي بنته بتموت عدد عشرين يقول وإذا امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشر سنة جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه لأنها قالت في نفسها ما حدش سمع إن مسست ثوبه فقد شفيت فالتفت يسوع وأبصرها فقال ثق يا ابنة إيمانك شفاك فشفيت المرأة من تلك الساعة قصة عجيبة طبعا شرحها مرقس ولوقا بتفصيل أكتر برضه الست دي تميزت عن الكل ليه كانت الناس تقف طابور ويقول كان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم دي طريقة الشفاء يا ايد يا كلمة هي بقى عندها مشكلة هي لا تقدر تقف في الطابور ولا تقدر تطلب ليه هي كامرأة نازفة الدم تحسب نجسة لو لمست أي حد يتنجس فما تقدرش تقف في الطابور نمرة اتنين لو طلبت بقت فضيحة لأنها بالنسبة لهم دي امرأة نجسة يجروا بعيد عنها تفكيرهم كده فلا هتقدر تتكلم وتشكي ولا هتقدر تقف في طابور وفي زحمة وبعدين هو ماشي وماشي ومشغول معاه مأمورية كبيرة ابنة يايروس ماتت رئيس المجمع مش هيفضى لنا الغلبانة فجاء بقى إيمانها ولد فكرة جميلة قوي قالت ونطلب ليه وأقول له ليه واستنى إيده ليه أنا بس ألمس جلابيته هي دي ما حصلتش قبل المرة دي بعدها حصلت وقت بقى بطرس وبولس و... إنما لغاية الواحد لحظة دي ما كانتش حصلت حكاية جلابيته دي عشان كده في مرقس ولوقا لما المسيح وقف مرضاش يكشف الموضوع بسرعة قال مين لمسني فبطرس اتغاظ قال له مين لمسك الدنيا زحمة خلينا نروح للراجل بنته ما بتموت فقال له لا في حد لمسني ما انت يا بطرس مش جاي بالايمان ده لسه ما وصلتش لده ده انت هتنكر استنى اعلمك استنى افرجك أصر وقف ومش راضي يتحرك وطبعا نيروس هيطق جنبه لأنه البنت بتموت أو ماتت قال له لأن قوة خرجت مني قال له يعني خرجت هي مش بتخرج بإذن قال له لا المرة دي طلعت من غير إذن اتخذت كده أنا اتسرقت اتسرقت يعني إيه يا رب هي في حد ياخد القوة من غير ما يستأذن قال له في واحدة خدتها من غير ما تستأذن ليه إيمانها كده إيمانها تاخد من غير ما تستأذن فأنا سايبها تاخد جاءت المرأة مرتعدة مرتعبة مرعوبة فاكرة بقى إنه إيه هيبهدلها تسرقي بالقوة تلمسيني وانت ناجسة قال لها يا ابنة معناه أكبر منه سنا غالبا يا بنتي إيمانك شفاكي أنا بهنيكي على إيمانك مبروك عليك الإيمان قبل الشفاء أنت إيمانك هايل وأقرت بالقصة قدامهم كلهم قال لها اذهبي بسلام وكوني صحيحة من ذلك امشي وقلبك كله سلام اوعي تفتكري عملتي حاجة غلط ده انت عملتي أحلى حاجة لأنك جيتي مصرة وعارفة عاوزة تعملي ايه تاخدي اللي انت عاوزاه لأن كل شيء مستطاع للمؤمن تيجي واحدة تاني الستات شاطرين في الحتة دي متى 15 واحدة برضو لا ذكر لها ولا حس لها في اليهود ولا حد يسمع عنها ولا لغاية النهاردة نعرف اسمها لغاية النهاردة ما نعرفش اسمها إنما لم يشهد المسيح لامرأة مثل ما شهد لها إيه الست دي بقى متى 15 21 ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواح سور وصرد وإذا امرأة كنعانية كنعانية دي يعني إيه ملعونة بين قوسين هي العهد القديم بيقول كده كنعان ملعون لأن أبوه يعني استهتر بنوح زمان فخد لعنة فالكنعانيين ملعونين عند اليهود هو اليهود بيفكروا كده فما يتكلموش معاهم كلمة ما عبروهمش احتقروهم بشدة فمطلعين مثل بلدي عند اليهود عشان ما يكلموش الكنعانيين يقولوا ايه اوعى ترمي اكلك للكلاب يبقى مقصود بالكلاب مين الامم او الكنعانيين ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب ده كلام اليهود خلي بالكم مش كلام ربنا فهو هيستخدم بس كلامهم إذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة كلمة بقى السحرية ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة تأخر كالعادة مع انه بيحب الكلمة دي قوي ربنا يسوع يحب قوي الطلب ده ارحمني يا ابن داود ارحمني يا سيد لم يجبها بكلمة فضلت تزن وماشية وراهم بقى مش هتسيبهم ده سفر سكة سفر ساعة ساعتين هي مش هتزهق الغريب ان اليهود زهقوا قالوا له بص مشيها ومش هنقول لحد مش هنقول لحد انك كلمتها خلاص محدش غريب احنا كلنا مع بعض يعني لانه ما ينفعش يكلمها وهو بقى كأنه يهودي ما بيتكلمش مع كنعاني هو طبعا قلبه معاها خالص فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين ده عكس المطلوب المفروض تلاميذ اليهود اصرفها لأنها تصيح وراء ما جتش على معجزة ما هو كل يوم بالعشرات والمئات مش هيحصل حاجة ولا أي حاجة فيها تمشي فأجابه قال لا لا يهودي عمل فيها ربنا يسوع كأنه يهودي لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة أوعى حد ياخد الكلام ده حقيقي لا ده هو بيقول لهم مش انتوا بتقولوا كده مش انا بتاع اسرائيل ماشيه ازاي اديها معجزه ازاي احنا بتوع الناس دول مش دول كلاب طبعا هو ما يقصدهاش لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل الضال هي لحقت بقى عند الكلمه دي كانت وصلت فاتت وسجدت قائله يا سيد اعني فاجاب وقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب تلاميذ سامعين وحافظين الكلام ده فاجأتهم بقى طبعا دي لو واحدة تاني كانت قامت و... وردت بقى أو مشت على الأقل لا فضلت ساجدة وقالت له إيه نعم يا سيد صح صح ده المفروض إن الخبز ما يترميش للكلاب لكن إيه رأيك الكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها يا إيه هو أنت متأكدة أن بنتك ممكن تخف مية في المية عشان كده مش هفوت الفرصة إن شاء الله أقعد تحت الترابيزة لبكرة مش هفوت الفرصة أنا متأكدة إنك هتشفي ومتأكدة إنك تقدر ومحدش عنده الحل غيرك حتى لو كرشتني حتى لو هزأتني حتى لو قلت عليا كلاب حتى لو دست على كرامتي حتى لو عملت فيا وقطعتني حتت مش هسيبك انت برضو اللي عندك الحل قال لها يا امرأة عظيم إيمانك السما كلها سقفت ايه الشطارة دي اتفرجوا يا بهوات التلاميذ اللي شايفين الأمم كلاب هيسبقوكم هيسبقوكم بإيمانهم هتفضلوا انتوا بتحبوا إنما هم هياخدوها جاري يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين كل شيء مستطاع للمؤمن اللي انت عاوزاه خديه اللي انت عاوزاه عاوزة الجبل يتنقل يتنقل شوف انت عاوزة ايه دلوقتي فشفيت ابنتها من تلك الساعه ربنا يسوع له المجد يرضي الإيمان يحب الإيمان يعجبه الإيمان بدون إيمان لا يمكن إرضائه والإيمان عملة نادرة جدا ربنا يسوع له المجد يقول كلمة عجيبة يقول متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض هو مفيش خالص لا السوق مفهوش إيمان بلاد كاملة مفيهاش إيمان وكنايس مليانة وزحمة بس مفيهاش إيمان مش جايب حبة خردل وممكن يطلع واحد سحائب ينقل جبل وتطلع واحدة أممية جهلة فقيرة محدش عارف لها سر إنما تنقل جمل آه أختم بقى بفكرة صغيرة يقولها معلمنا يعقوب الرسول لما لقى الكنيسة هتقع في محاباة بين الأغنياء والفقراء لقى إنه الأغنياء بياخدوا يقعدوا قدام قال لهم إيه الأغنياء اللي قاعدين قدام في الكنيسة دول كمان لابس خواتم تقول له اتفضل قدام كان وقتها كده وتسيب الفقير غلبان ومهان أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان قال كده لهم ايه رأيكم انتوا لما تدوروا في الفقراء هتلاقوا غنى أكتر من غنى الأغنياء بس غنى اسمه غنى الإيمان أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت افتكر قصة حكيتها لبعض فيكم نختم بيها حكاها واحد من الآباء الكهنة الحلوين لما كان بيخدم زمان من 30 سنة في الأسر الجماعية كان بيروح يوم العيد ليلة العيد مع شوية خدام في منطقة كده عشوائية وكان في ست مشلولة غلبانة فقيرة عايشة في عيشها أوضة مع ابنها وضرب المشوار يوم الع- ليلة العيد قبلها بيوم يعني بالنهار ويخبطوا قد ما يخبطوا محدش بيفتح هم عارفين انها ما بتتحركش وواضح ان ابنها مش موجود جوه فمش هتفتح وبعدين جم يمشوا لقوها فتحت العجيب لقوها واقفة على حيلها فدخلوا الكلام ده حصل قريب يعني 30 سنة ووشها منور والفرحة مش سايعاها قالت لهم تعالوا تعالوا ادخلوا المسيح كان هنا ايه الحكاية قالت لهم احكي لكم انا كنت راقدة وبعيط بقول له كده يدخل علينا عيد الميلاد هي عندها صورة باهتة بالورق للعذراء شايلة المسيح وهو بيبي فكانت زعلانة مع ربنا تقول له كده يدخل علينا عيد الميلاد ما نلاقيش فرخ نفطر بيها انا وابني فانت انت يا رب بقيت بتاع الاغنياء ونسيت الفقراء هي قالت له كده الاوضه نورت وطلع ربنا يسوع من الصوره وحط ايده وقومها هم جم بقى لقوها ماشيه على رجليه بعد عشرات من السنين مشلوله اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الإيمان.